أنا مسكت مثلا الكتاب بتاع الأدوية صدقوني ربما لم أجد صفحة واحدة بدون شتيمة إن فلتت صفحة بدون شتيمة تبقى حاجة شاذة لكن شتايم صعبة صعبة بشكل بشكل وحش جدا يعني يصف اللعبة الأرثوذكس بعبادة الأصنام وبالوثنية وبالضلال وبالفساد وبقلة العقل وبالسطحية وكلام صعب خالص ولما جه يتكلم عن شفاعة القديسين ويهاجم حكاية شفاعة شفاعة القديسين شوفوا قال إيه الأخ ده اللي كان مدير مجلة مرقص ومن شباب دير أبو مقار و... ومدير تحرير المجلة و... ومن أعضاء بيت التكريس و... وإنسان احتضنته الكنيسة وأعطته الكثير شوفوا يقول إيه صفحة 39 عن شفاعة القديسين يعترف المؤلف أمام الله أنه مارس هذه العبادة الوثنية في سني حياته السابقة التي قضاها في الأرثوذكسية مارس هذه العبادة الوثنية في سني حياته التي قضاها في الأرثوذكسية إذ كان ينادي أرواح الموتى مصليا ومتشفعا بهم مثل العذراء وماري جرجس وأبو مقار الكبير وغيرهم ولكن شكرا لله الذي أطلقني من سجن التقاليد الكنسية التي كبدتني في أغلال عبادة الأصنام عبادة الأصنام يعني برضو ممكن أن الإنسان يجاوب ويناقش بدون الشتايم دي يعني وأنا أشكر الله أنه عندما كان في الأرثوذكسية ما كانش بيشتم الشتايم دي يعني دي ما تعلمش الشتيمة غير لما ساب الأرثوذكسية يعني. وبعدين مثلا في في آخر الفصل الثالث لما ينتقد حكاية إن بنقول للعذراء يا باب الحياة العقلي وهو عايز يقول إن ما فيش غير باب واحد هو المسيح أنا هو الباب عارفين يقول إيه بهذا التعبير أيها البؤساء والسكارى بتلك الخرافات والضلالات أيها البؤساء والسكارى بتلك الخرافات والضلالات إنكم تشربون كأس الترنح وتفل كأس غضب الرب لأنكم ترفضون أن يكون المسيح هو الباب الوحيد طب ناقش حكاية الباب أو الباب الوحيد لكن حكاية سكارى وترنح وبؤساء وغضب الله ده كلام لا أضع أمامه إلا قول الكتاب لا شتامون يدخلون ملكوت الله وأحيانا تكون الشتيمة في طائفة معينة زي الكهنة وأحيانا تكون الشتيمة في الشعب كله يعني كله يقول إن الشعب الأرثوذكسي تستشري فيه ضحالة التعليم المسيحي الكتابي بشكل ملحوظ فهو شعب مسكين لا يجد حظه أو فرصته في سماع العظات الخلاصية والكتاب كله طبعا مش عظات خلاصية كله عقيد ولا يعرف شيئا عن حقائق الكتاب المقدس فالكتاب المقدس لديهم هو كتاب مختوم قد أحكموا إغلاقه تماما ولا يتم فتحه إلا بمعرفة الكاهن المسؤول ده احنا بننصحكم كل يوم تقروا الكتاب ولازم تدرسوه كتاب الناس ما يعرفوش فيه حاجه لقد تغلغل في ضمائر الارثوذكس تعاليم كاذبه منها الوسطاء من الابرار والقديسين الى اخره وبعدين يقول يقول ونستطيع ان نقول انه شعب تابع تماما لسلطته الدينيه فينطبق عليه قول الكتاب أعمى يقود أعمى كلاهما يسقطان في حفرة والشعب الشعب الشعب الأرثوذكسي والشعب في معظمه لا يعرف المسيح بعد ومسقى الكاهل بضمير خطايا طب لما واحد يدين واحد يبقى اسمها خطية إدانة لكن يدين كذا مليون بتبقى كم خطية في قلب بعضها دي ومسقى الكاهل بضمير خطايا على الرغم أنهم جميعا قد اعتمدوا بالماء ومتعصبون لأرثوذكسيتهم ولكنهم لا يحبون المسيح بل يرفضونه عن جهل وعناد وكبرياء الشعب كله يعني وهلك شعبي من عدم المعرفة فطبعا هو عايز ينقذه من الهلاك بشوية المعرفة اللي بديها له هنا في الكتاب ده أنا كتر خيره وبعدين التعاليم الفاسدة وبعدين التعاليم الفاسدة تجد مجالها في ذوي الأذهان غير النقية والقلوب الملتوية والذات المنتفخة إلى آخره وبعدين الخدام بقى أما في هذه الأيام فنجد كلمات الرسول إن الجميع بين قوسين من الخدام يطلبون ما هو لأنفسهم ومصالحهم الشخصية والطائفية لا ما هو ليسوع المسيح وعلى أي حال فإننا نعاصر أزمنة شريرة والمؤمن المسيحي الشاهد للرب أصبح كعملة نادرة في مجتمعاتنا الكنسية عملة صعبة يعني نهاية الكلام مش عايز أتعب آذانكم الطاهرة بسماعه يعني كلام صعب معلش وفي نفس الوقت في نفس الوقت اللي يقال فيه هذا الكلام الصعب يقول انها ان ان ان المسيح هو اللي الح عليه الحاحا انه يكتب الكلام ده. بيقول ربنا ربنا يسوع المسيح الذي ثقل قلبي بالحاح شديد للكتابه في سلسله دفاعيه عن الايمان. ثقل قلبي بالحاح شديد. قعد يتقل عليه بالالحاح بالحاح لغايه لما قلبه تعب قال له خلاص انا هكتب بقى. وبعدين في نفس الكلام إنني مدين لمن اشتراني بدمه الكريم واختارني لأنضم إلى زمرة القديسين كلام كلام صعب كلام صعب لكننا سنرد موضوعيا بغض النظر عن الشتائم يعني الشتائم هنحطها على جنب ونحط فيها الآية بتاعت لا شتامون يدخلون ملكوت الله ونلفها بالآية دي ونسيبها وندور على الآراء ونرد على الآراء الآراء كناحية موضوع فقط طبعا بينكروا ظهور العذراء وينكر معجزات ماري جرجس ده لسه ماري جرجس عمل معجزة في ميت دمسيس ومخرج حصواية من من إنسانة عيانة جه الشماس والرهاني وكانت طالعة في الأشعة بين كبيرة كده ومعجزات القديسين دي مش ما بتتوقفش على آيات في الكتاب إنما الناس بيشوفوها عمليا باستمرار يعني وبيعتبر إن العذراء اللي ظهرت دي شيطان ولا أجرها حاجة صعبة ربنا يحافظ ده ودع نهايته خلينا بعاد عن الحاجات دي لأن الناس لما لما بيسيبوا ربنا بيقولوا زي ما عايزين ويقول للعذراء اخته يقول للعذراء اخت لينا يعني في صفحة 78 هنا بيقول ايه بيقول ولكنها هي اخت لنا في المسيح سبق ان اختارها الرب لحياة الايمان اخته المسيح يسميها امه وهو يقول اخته زي ما قلت في الاجتماع بتاع اسكندرية بقول اذا كان هي ام المسيح واخته يبقى هو خال المسيح بقى أخو أمه ويبقى لما قال ليوحنا الرسول هذه أمك وأمك يعني أخت الأخ ده هو البلاموسي يعني يبقى الأخ البلاموسي ده ده خالك خلي خلي يوحنا الحبيب اللي بيقول لنا يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا يعني يوحنا الحبيب بيقول لنا يا أولادي وهي أم بالنسبة ليوحنا يبقى احنا من ولاد ولادها دي امنا كلنا ام العالم كله مش امنا بس امنا وام ابائنا واجدادنا وام يوحنا الرسول وام المسيح نفسه واليصابات قالت لها من اين لي هذا ان تاتي ام ربي الي ما قالت لهاش يا اخت مريم انا متشكره خالص على اخوتك وانك انت جايه تزوريني ما ما قالت لهاش الكلام ده لان عريسه بطنها كانتش بلموسيه يعني نشكر ربنا وبعدين من جهة معونة العذرة المعونة اللي ممكن تيجي من العذرة وياما العذرة ساعدت ناس يقول ايه الاخ ده في المعونة بتاعت العذرة دي الكلام صعب خالص يا رب راح فين شوف يا اخوة انا اقبل شتائم فيا مستعد لكن هشوف هل ضمائركم تقبل العبارة دي ولا لا صفحة 83 إن مريم خاطئة وتحت الدينونة واللعنة بحسب طبيعتها الأصلية البشرية خاطئة وتحت الدينونة واللعنة ده كلام ده حتى عيب العالم كله قيل إن الجميع زاغوا لكن نقول على مريم اللي حل عليها الروح القدس وقوة العلي ظللتها اللي هي أطهر امرأة في الوجود نقول عليها إن مريم خاطئة وتحت الدينونة واللعنة ده لو حتى واحد أبوه خاطئ ما يقفش يقول يا ناس أبويا خاطئ مهما كان حتى يعني تعبير يعني وبعدين يقول جهنم تنتظر كل من يطلب معونة من العذراء يقول إن الادعاء بأن هناك دي صفحة 76 إن الادعاء بأن هناك معونة تمنحها العذراء هو خرافة وضلال مبين إنه خطة شيطانية ويقول عقائد مفسدة لأذهان العامة انحدرت إلينا من أعماق جهنم من قلب الشيطان ويقول إن وجدت في مخطوطات يسميها تلك الوثائق التجديفية ويجب أن نحرقها فورا ويكفي ما أفسدته من أذهان الكثيرين ملقي إياهم في بالوعة الأكاذيب والترهات وهذه التعاليم التجديفية ومسؤولين عن الطباعة والنشر والتوزيع بمنعها ونحن نناشد المكتبات المسيحية ألا تعرض الفاسد من الكتب ونحطم أصنامنا هذه وأصنامنا إلى آخره والأجبية تضع العذراء وتقول تورطت تبقى تورطت في هرطقه بلا جدال وكلام صعب صعب صعب صعب يعني ممكن ممكن ان الانسان ي... ي... يناقش مسائل بطريقه موضوعيه لكن يناقش مسائل بالشتائم دي حاجه صعبه نسيبها الحاجات دي ويقول الأجبية دي مونولوج عارفين يعني ايه مونولوج؟ مونولوج يعني واحد بيكلم روح بيكلم لوحده مونو وحيد ولوجوس كلام وديالوج يعني اتنين بيتكلموا من ديوس يعني اتنين بال... باللاتيني فهل الأجبية مونولوج ولا ديالوج دي عايزين مين؟ نشوفها يعني تبقى بيقول تتميز الأجبية بأنها مونولوج أي حديث من جانب واحد ينفرد به الإنسان وليس مجيب فهو يطرح شكواه وأنين طالبا الغفران لذلك نرى أن دموع الإنسان لا تتوقف وحزنه مع انقباض نفسه لا يهدأ ولا ينفرد فهو في توتر نفسي مفزع ووسواس مرضي بسبب خطاياه لا يعالج أما الله كما صورته الأجبية فقد أطبق تماما في صمته وأصر على عدم الاستجابة وكأنه بعيد بعيد فهو الإله الذي تراءى على جبل سيناء والأجبية بتعطي روح العبيد وليس روح التبني والأجبية فيها الخوف من الأبدية أنا عايز أكلمكم عن الثلاث نقط دول أجاوبكم شوية على هذا الأمر علشان يبقى الاجتماع أخذ طابعا روحيا مش ضروري كله عقيدة أولا هل الأجبية فعلا هي مجرد أنين وحزن وبكاء لا ينقطع وثانيا هل هي مونولوج وثالثا هل الله لا يستجيب الى اخره اولا ينبغي ان نعرف ان الصلوات الاجبيه تشمل جميع انواع المشاعر جميع انواع المشاعر فيها البكاء على الخطايا وفيها ايضا الفرح والشكر والتهليل والرجاء والثقة بالرب إلى أبعد الحدود وهشرح لكم الحاجات دي خذوا مثالا لما أقوله لكم آخر مزمور في الساعة الثالثة مثلاً بيقول يا جميع الامم صفقوا بايديكم هللوا لله بصوت الابتهاج دي طريقه واحد زعلان هللوا لله بصوت الابتهاج لان الرب ملك مرهوب الى اخره وبعدين بيقول صعد الله بتهليل والرب بصوت البوق رتلوا لالهنا رتلوا رتلوا لمليكنا رتلوا لان الرب هو ملك الارض كلها رتلوا بفهم واحد فرحان وبيقول رتبه لما تاخدوا مزامير الساعة التاسعة التي فيها نتذكر موت الرب عنا نجد ما أكثر التهليل والتسبيح في هذه الصلاة سبحوا للرب تسبيحا جديدا فلتفرح السماوات ولتبتهج الارض ليعج البحر وكل ملئه تفرح الوديان وكل ما فيها حينئذ يبتهج كل شجر الغاب امام وجه الرب يعني حتى المرتل بيفرح وعايز الطبيعه كلها تفرح معاه تفرح معاه الجبال والوديان والاشجار تفرح الطبيعه كلها ويرتل وبعدين يتكلم تاني على مزمور الرب قد ملك فلتتهلل الارض ولتفرح الجزائر الكثيره فين الانين وفين البكا يخزى جميع الساجدين لصنعه الايدي اسجدوا لله يا جميع ملائكته فرح للمستقيمين بالقلوب افرحوا ايها الصديقون بالرب افرحوا ايها الصديقون بالرب سبحوا للرب تسبيحا جديدا هللوا للرب يا كل الارض سبحوا وهللوا رتلوا رتلوا للرب بالقيثاره بالقيثاره وصوت المزمار بابواق خافقه وصوت بوق القرن هللوا امام الرب الملك فليعج البحر وكل ملئه تصفق جميع الانهار دي طريقه واحد حزين ده عايز يكون فرحان والطبيعة كلها فرحانة معاه تقريبا نغمة هذا الفرح تشمل غالبية مزامير الساعة التاسعة هللوا للرب يا كل الأرض اعبدوا الرب بالفرح عايزين أكثر من دي في مزمور 99 هللوا للرب يا كل الأرض اعبدوا الرب بالفرح ادخلوا امامه بالتهليل اعلموا ان الرب هو الهنا هو صنعنا وليس نحن اعترفوا للرب كلام كتير جدا جدا من هذا النوع خذوا مثلا في مزامير الساعة السادسة ارحمني يا الله ارحمني يقول له مستعد قلبي يا الله مستعد قلبي أسبح وأرتل في تمجيدي استيقظ يا مجدي استيقظ ايها المزمار والقيثاره أنا أستيقظ مبكرا أعترف لك يا رب أرتل لك في الأمم واحد فرحان وبيصح المزمار والقيصارة عشان يشتغلوا معاه في الصلاة يبقى دي طريقة واحد حزين من قال إن مزامير الأجبية كلها أنين وحزن وبكى مين قال الكلام ده ده أول مزمور طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة أشرار دي بكى وحزن سبحوا الرب أيها الفتيان سبحوا اسم الرب ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد دي بكى وحزن أيها الرب ربنا ما أعجب اسمك على الأرض كلها دي بكى وحزن سبحوا الرب تسبيحا جديدا دي بكى وحزن ها بارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليالي ارفعوا أيديكم أيها القديسون وباركوا الرب دي بكى وحزن هو ذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الأخوة معا دي بكى وحزن إيه اللي بكى كلها بكى وحزن صحيح تضلون إذ لا تعرفون الكتب مين إيه ده ده كلام واحد ما قراش الأجبية أبدا أبدا دي الأجبية مليانة بالفرح مليانة بالفرح يقول له بشفاه الابتهاج نبارك اسمك في مزمور 62 أما الملك فيفرح بالله لتفرح الأمم وتبتهج في مزمور 66 إيه مين قال إن الأجبية حزن وبكى مين قال الكلام ده كون إن فيها مزمور زي مزمور الخمسين بكى على الخطايا طب فيها مزامير تانية فرح فيها مزامير كتيرة مليانة بالفرح والتهليل الأجبية ليست فقط اعتراف بالخطايا الأجبية فيها عنصر التسبيح وعنصر الفرح يملاها كلها دي إن شاء الله هبقى أطلع لكم عليها نبذة كده لوحديها بس أنا بديكم الكلام ده تصبيرة يعني على بال ما ت- ت- تقروا الأجبية وتشوفوا إيه ليه الأجبية فيها عنصر وعظي وطبعا عنصر الوعظ ده ما هوش أنين ولا بكى يا رب من يسكن في مسكنك أو من يصعد إلى جبل قدسك إلا السالك بلا عيب الفاعل البر كلها كلام واعظي طوبى للرجل الذي مسك في مشورة أشرار كلها كلام واعظي أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يليق بالدعوة التي دعيتم إليها كلام واعظي كلها أنين وبكى ما فيش غير كده أحببت لأن الرب سمع صوت تضرعي لأنه أمال أذن إلي فأدعوه كل أيامي دي أنين وبكى دي سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركه جميع الشعوب دي دي أنين وبكى اللي بيقول أنين وبكى ده ما قراش الأجبية دي الأجبية مليانة بالفرح بيقول اعبدوا الرب بالفرح أعظمك يا رب لأنك احتضنتني دي بكى دي قدموا للرب يا أبناء الله قدموا للرب أبناء الكباش قدموا للرب مجدا وكرامة قدموا للرب مجدا لاسمه دي بكى دي دي أمين دي فين الأمين اللي فيها دي الأجبية فيها التمجيد وفيها التسبيح وفيها الفرح وفيها التهليل وفيها البكاء على الخطايا عنصر من ضمن العناصر لكن ليس كل شيء تمثل الإنسان كله وكل ما يخطر لك على بال تجده في الأدبية لما تقول قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت دي بكى وأنين قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك دي بكى وأنين ننسى عناصر التسبيح وعناصر الفرح وعناصر التمجيد وعناصر التهليل وبل يبقى اتهام ليس له موضع ولا يمثل الحقيقة أبدا قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت موطئ قدميك دي بكى وأنين دي مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب قلبي وجسمي قد ابتهج بالإله الحي لأن العصفور وجد له بيتا والإمام عشر دي بكى وأنين ولا فرح بالرب فين البكى والأنين ده يقول لك وحزن لا يتوقف لا يتوقف يا الله أنت إلهي إليك أبكر عطشت نفسي إليك ده اشتياق إلى الله ده بكى وأنين ده فين البكى والأنين لكن ما أسهل إن إحنا نتهم الأجبية بما ليس فيها بطريقة إنسان لم يقرأ الأجبية الثلاثة تقديسات تسبيح وتمجيد لله صلوات الشكر العديدة بكى وأنين لما نقعد نشكر ربنا بصلاة الشكر الطويلة واخر كل صلاه تقريبا فيها شكر زي مثلا في الغروب نشكرك يا مليكنا المتحنن لانك منحتنا ان نعبر هذا اليوم بسلام واتيت بنا الى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين ان ننظر النور الى المساء ايدي فيها بكى وانين ايدي ايها النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان ات العالم اتيت الى العالم بمحبتك البشر وكل الخليقه تهللت بمجيئك دي بكى دي ولا فرح يقول له كل الخليقة تهللت بمجيئك لكن سهل جدا نشتم ونقول للأغبياء بكى وأنين و... وهي فيها كل حاجة يعني أظن النقطة دي واضح إنها ما تستحقش وقت أكتر من كده ولكن بالبحث ممكن يتحط فيها قد اللي انا قلته عشرات المرات هل ال... الأجبية مونولوج هل الأجبية حديث من جانب واحد أم هي حديث بين الإنسان والله الله يكلم الإنسان والإنسان يكلم الله وهل فيها عنصر الاستجابة أم الله يقف بعيدا بعيدا كأنه في جبل سيناء هجاوبكم على السؤال ده في عدة نقط الأجبية هي الصلاة الوحيدة تقريبا التي تسمع فيها صوت الله باستمرار على الأقل في كل صلاة من صلوات الأجبية يوجد إنجيل فيه صوت الله إليك امال الانجيل ده يطلع ايه ده صوت الله اليك يمكن انت لما تصلي بالطريقه البلاموسيه ما بتقولش اناجيل وبعدين تقرا مثلا انجيل الساعه الثالثه لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع انتم تؤمنون بالاب فامنوا بي صوت الله اليك في مزامير معينة تشعر انها صوت الله بيكلمك انت ما بتتكلمش لكن ربنا هو اللي بيكلمك هقول لك زي ايه زي مثلا المزمور الاول من صلاة الساعة الثالثة تلاقي يبتدي المزمور يستجيب لك الرب في يوم شدتك ينصرك اسم اله يعقوب يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعضدك يذكر الرب جميع ذبائحك ويستثمر محرقاتك انت بتتكلم بتقول الكلام ده لربنا انت بتقول لربنا يستجيب لك الرب في يوم شدتك ولا بتسمع الصوت بتاع الوحي الالهي صوت الروح القدس بيخاطبك ويقول لك يستجيب لك الرب في يوم شدتك ينصرك اسم اله يعقوب صوت الله فعلا بتشعر ان ربنا بيكلمك وانك انت مش في مونولوج لان مش انت اللي بتكلم ربنا ده هو اللي بيقول لك أو مثلا في أحد مزامير الغروب تلاقي صوت بيكلمك يقول لك إيه؟ الرب يحفظك الرب يظلل على يدك اليمنى فلا تضربك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل الرب يحفظ نفسك الرب يحفظ دخولك وخروجك يبقى دي انت اللي بتتكلم ولا ربنا بيكلمك الوحي الالهي بيقول لك الرب يحفظك الرب يحفظك من كل سوء الرب يحفظ نفسك الرب يحفظ دخولك وخروجك لا تضربك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل الله ده طريقة انت اللي بتكلم ربنا تقول كده ولا ربنا هو اللي بيكلمك ده بالعكس دي الأدوية فيها الحديث المتبادل موجود على آخره على آخره خد مزمور الساكن في ستر العلي تشعر بصوت الله بيكلمك صوت الوحي الإلهي بيقول لك يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات أما أنت فلا يقتربون إليك بل بعينيك تتأمل ومجازاة الخطاة تبصر يبقى ربنا بيكلمك ولا ما بيكلمكش مين قال ربنا ما بيكلمكش امال مين اللي بيقول لك يسقط عن يسارك الوف وعن يمينك ربوات واما انت فلا يقتربون اليك بل بعينيك تتامل ومجازاه الخطاه تبصر المزمور اللي بيقول سبحوا الرب تسبيحا جديدا سبح الرب اياتها الارض كلها انت بتقوله لربنا ولا ربنا هو اللي بيقوله ليك ده ربنا هو اللي بيخبط على لسان الوحي الالهي بيقول لك سبحوا الرب تسبيحا جديدا سبحوا الرب ايتها الارض كلها بتسمع صوت الله بيخاطبك يا جميع الامم صفقوا بايديكم ده ربنا اللي بيكلمك ولا انت اللي بتكلم ربنا ها بارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت الهنا في الليالي ارفعوا ايديكم ايها القديسون وباركوا الرب صوت الوحي الالهي بيخاطبك وبتشعر بتشعر وانت بتقول هذا المزمور انك تستمع الى صوت الله مش انك انت بتخاطب الله في حد فيكم بيخاطب الله ويقول له في الليالي ارفعوا ايديكم ايها القديسون وباركوا الرب ده معقول الكلام ده ما انت بتسمع صوت الله بيخاطبك وبيقول لك الكلمتين دول ربنا بعت لك ملاك يقولهم لك ربنا بعت لك داوود يقولهم لك ربنا بعت لك الوحي الالهي يقولهم لك بعت لك الروح القدس يقولهم لك لكن مش انت اللي بتخاطب الرب وبتقول آه في الليالي ارفعوا ايديكم الى القدسون وباركوا الرب وهكذا من انواع هذه المزامير كتير جدا يعني ما تيجي مثلا في مزمور في الاجبيه قدموا للرب يا أبناء الله قدموا للرب أبناء الكباش قدموا للرب مجدا وكرامة قدموا للرب مجدا واسم أنت بتقول لربنا قدموا للرب يا أبناء الله ولا هو اللي بيقول لك ده أنت في الأدبية بتاخد وتدي بتتكلم وبتسمع حاجة موجهة ليك وحاجة أنت بتوجهها لله واضحة جدا ما فيش فيها طريقة المونولوج أبدا دي طريقة المونولوج عندهم هناك ما يعني ما ده, ده أول مرة نسمع الكلمات دي حتى على الإعداد ده نوع من التريقة على الصلاة الناس يقولوا الكلام ده احنا داخلين في دور تريقة إيه ده؟ صلاة نقول عليه مونولوج وديالوج مكتوب كده ديالوج حاجة عجيبة والله بيقول لماذا لما لهذا تختفي من الأجبية الديالوج حديث متبادل ماذا كان على كده ده احنا مدقلجينها كلها ديالوج اسف يعني يعني كله ديالوج ديالوج بتكلم ربنا وربنا بيكلمك في حديث ليك من الله من ثنايا المزامير يعني قلت لك اولا الله يعني هلخص لكم علشان ما تنسوش قلت الله بيكلمك من خلال الاناجيل في الاجبيه ربنا بيكلمك من خلال الايه الاناجيل لان الاناجيل دي كلام الله ثانيا ربنا بيخاطبك من خلال المزامير مزامير فيها حديث اليك زي الرب يحفظك الرب يظلل على يدك اليمنى الرب يحفظ دخولك وخروجك يستجيب لك الرب في يوم شدتك ينصرك كل دي حديث من الله إليك وأحيانا نمرة ثلاثة يكون الحديث إليك مستنتج من ثنايا المزامير يعني مش كلام مباشر لكن تستنتجه عارفين زي ايه زي مثلا لولا ان الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم من خلال المزمور تشعر بصوت بيقول لك ربنا هيخلصك نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين الفخ انكسر ونحن نجونا تشعر أن صوت إلهي بيقول لك أنك أنت هتنجو مثل العصفور من فخ الصيادين صوت إلهي بيقول لك إنك أنت هتنجو مثل العصفور من فخ الصيادين من ثنايا المزمور وإن كانت ما جاتش صريحة كده أو مثلا الآية اللي بتقول الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين تشعر بصوت إلهي بيقول لك ما تخافش الله لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين مزمور مثلا إن لم يبني الرب البيت فباطلا تعب البناؤون إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحارس تشعر معناها ان ربنا بيخش نعمة ربنا بتعمل معاك ما بتبنيش لوحدك ربنا بيبني معاك او على الاقل لا تعتمد على ذراعك البشري صوت وعلى فكرة المزامير دي كلها لا فيها امين ولا حاجة يعني النقطة التالتة أقولها في الموضوع ده رد على حكاية مونولوج دي النمرة أربعة عنصر الاستجابة في نفس الصلاة عنصر الاستجابة في نفس الصلاة بحيث تتحول الصلاة من طلبة إلى شكر تتحول من طلبة إلى شكر في نفس المزمور في نفس الايه المزمور هديكوا شوية أمثلة لها جمالها العجيب طبعا تلاقيكوا انتوا خدتوا بالكم منها فما فيش مانع نقولها سوا مع بعض زي ايه مثلا خدوا المزمور الثالث المزمور الثالث نفس بتصرخ الى الله يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني لماذا كثر الذين يحزنونني كثيرون قاموا علي كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله لأول المزمور وبعدين تلاقي بقية المزمور يقول إيه بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدس في نفس المزمور بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدس عرفت منين يا حبيبي ان الرب استجاب ليك صوت في داخله قال له الرب استجاب ليك انا استجعت ونمت ثم استيقظت لان الرب معي امال حكاية كسر الذين يحزنون دي كسر الذين يحزنون من دي راحت فين لا شوف يقول ايه على كسر الذين يحزنونني يقول لأنك ضربت كل من يعادينني باطلا أسنان الخطاة سحقتها للرب الخلاص وعلى شعبه بركته بقى دي نهاية المزمور بتاع لماذا كثر الذين يحزنونني تنتهي بأنك ضربت كل من يعادينني باطلا وأسنان الخطاة سحقتها وللرب الخلاص وعلى شعبه بركته قليل واحد ابتدى ينتهيها بالتهليل من اوضح الاشياء المزمور السادس المزمور السادس جميل جدا جميل جدا خليكم معايا وشوفوا ايه عنصر الاستجابه النفس التي تكلم الله وتسمع صوته تسمع صوته وتعرف استجابته وتشكره في نفس الصلاه اول الصلاه يقول ايه يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك ارحمني يا رب فإني ضعيف اشفيني فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا طب يا داوود يا حبيبي هتفضل نفسك مضطربة وعظامك منزعجة لنهاية المزمور ولا الحكاية تتغير في السكة شوفوا يقول ايه شوفوا يقول ايه في اخر المزمور يقول ابعدوا عني يا جميع فاعل الاسم لان الرب قد سمع صوت بكائي الرب سمع تضرعي الرب لصلاتي قبل ايه ده ايه الحكايه دي ده انت لسه بتبكي وبتقول عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا ابدا اوعوا تشمتوا فيا الرب قد سمع صوت بكائي الرب سمع صوت تضرعي الرب لصلاتي قبل طب وبعدين فليخزى وليضطرب جدا جميع اعدائي وليرتد الى ورائهم بالخزي سريعا جدا الليل وياه انا مبسوط من من ابينا داوود ده ومن ومن شعوره بالاستجابه العجيبه اللي وهو بيصلي بيقول الرب قد سمع صوت بكائي وسمع صوت تضرعي رب لصلاتي قبل منين عرفت ان الرب قبل صلاتك صوت في داخلي كلمني وقال لي صلاتك سمعت وقبلت ودخلت الى رب الجنود وبعدين اللي بيحزنونا من دول ابعدوا عني يا جميع فعل الاسم يلا بره انت وهو ليه خلاص انا انتصرت قال لي له ايه ده كلام واحد آه، يبتدي الصلاة وهو تعبان وينتهي الصلاة وهو فرحان يبتدي الصلاة بالصراخ إلى الله وينهي الصلاة بالشكر لله ده كلام عجيب أنا عمري ما شفت في صلاة آه، مثل هذا آه، الشعور العجيب بالاستجابة وتحويل الصلاة من طلب إلى شكر المونولوج إيه؟ وبعدين يجي داوود يقول قم يا رب خلصني يا إلهي قم يا رب إيه خلصني يا إلهي يلاقي الاستجابة جات له على طول وإذا بعديها بكم مزمور يقول إيه من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علانية يبقى جات الاستجابة وما جاتش بيكلم روحه ده بيقول له قم يا رب خلصني يا إلهي وربنا يقول الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علانية ده فيه إيه ده, ده, ده عجب دي صلاة المزامير دي موضوعة بالروح القدس بطريقة جنب بعضيها كده دي تقول ودي ترد هنا قم يا رب خلصني يا إلهي وهنا الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علانية دي ما فيهاش استجابة وربنا يقف بعيدا عند جبل سيناء نشكر ربنا احنا هنخش جبل سيناء بعد شوية مزمور أربعة ده أوله إذ دعوت استجبت لي يا إله بري يبقى دي ربنا ما بيستجيبش وواقف بعيد و- واللي بيصلي في الأغبية بينه وبين ربنا حاجة مش معقولة على رأي ال- الإنسان التعبان اللي بيقول يا ليت الذي بيني وبين أحبتي من البعد ما بيني وبين المصائب المصائب لازقة فيه فبيقول يا ريت اللي بيني وبين أحبتي من البعد ما بيني وبين إيه المصائب فهنا شاعر ان اللي بيصلي انسان مكركبه الدنيا عليه وربنا واقف هناك عند جبل سيناء يبتدي المزمور يقول اذ دعوت استجبت لي يا اله بري في الشده فرجت عني وبعدين يقول ايه حتى متى تثقل قلوبكم لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب اعلموا ان الرب قد جعل صفيه عجبا وفي بعض الترجمات قد جعل قدوسه عجبا الرب يستجيب لي اذا ما صرخت اليه ده شعور انسان بالاستجابه يا ريت انتوا تاخدوا تاملاتكم في الاجبيه وتاخدوا عنصر الاستجابه في الاجبيه عنصر الشعور بالاستجابه في الاجبيه اجمل عباره ارد بها على الذين يظنون ان المزامير هي كلام لله بلا رد الآية اللي هقولها لكم آية جميلة جدا إن الكلام بالإراد شوفوا شوفوا داود بيقول إيه في مزمور 84 في السادسة بيقول إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه إني أسمع مش بيقول إني أتكلم ده بيقول إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولجميع قديسيه يبقى واحد بيسمع بيصلي وبيسمع ادي التعليم السليم للصلاه الروحيه اني اتكلم واسمع اسمع ما يتكلم به الرب الاله الرب بيتكلم في قلبك بيتكلم بالسلام لشعبه ولجميع قديسيه الآية دي تدل على إن واحد بيكلم روحه مفيش صوت وربنا واقف بعيد بعيد بعيد بعيد هناك عند ال عند جبل سيناء خد مثلا مزمور يبدو في اوله صعب خالص زي مزمور 12 مزمور 12 ده حتى اي واحد يقراه من اوله يقول يقول بدايه صعبه خالص الى متى يا رب تنساني الى الانفضاء حتى متى تحجب وجهك عني الى متى اردد هذه المشورات في نفسي وهذه الاوجاع في قلب النهار كله الى متى يرتفع عدوي علي يعني شعور انسان بانه تعبان على الاخر ينتهي المزمور على كده ربنا يقول له مستحيل اخرجك زعلان من قصادي مستحيل تخرج زعلان وتقول ربنا نسيني دي مستحيل طب وبعدين ننهي المزمور ازاي يقول له اما انا فعلى رحمتك توكلت يبتهج قلبي بخلاصك بطريقة واحد بيقول ينساني يقول له يبتهج قلبي بخلاصك أسبح الرب المحسن إلي الله ده كلام غير الكلام يا جماعة هو ده الكلام اللي ابتدينا بيه نبتدي بإلى متى تنساني وننتهي بإن يبتهج قلبي بخلاصك أسبح الرب المحسن إلي وأرتل لاسم الرب العالي الليلويا ده كلام مش معقول ده كلام انسان اختبر ربنا يقول له في اول المزمور تنساني وفي اخر المزمور اسبح الرب المحسن الي لغه غير اللغه لغه غير اللغه طب قالها ازاي المرتل وهو بيصلي وبيقول الى متى يا رب تنساني صوت الرب في جوه قال له لا ما تخافش كله انتهى خلاص متاعبك كلها راحت وابتدى ربنا يديله بالبركات والنعم لغايه لما قال اسبح لاسم الرب العالي وايه تاني اسبح للرب المحسن الي وارتل لاسم الرب العالي يسبح و... وربنا المحسن الي ويبتهج قلبي بخلاصك طبعا اللي ابتهج قلبه ده مش شعر ان ربنا نسيه ابدا ساعات يقول لي شوية شبان يقولوا لي افرض ان انا فرحان واقول الى متى يا رب تنساني طب قول اخر المزمور برضه قول يبتهج قلبي بخلاصك قول يبتهج قلبي ايه بخلاصك قول الى متى يا رب تنساني عن واحد من اصحابك اللي طالبين طالبينك تصلي عنهم وقول يبتهج قلبي بخلاصك وانت فرحان ربنا ما يسيبش حد ابدا يخرج من المزمور تعبان مستحيل جايز يبتدي المزمور تعبان لكن ما يخرجش منه تعبان ابدا مستحيل خد مثلا في الساعة السادسة أول مزمور اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي واحد بيصرخ لربنا ويقول له خلصني ليه؟ يقول له فإن الغرباء قد قاموا علي والأقوياء طلبوا نفسي ولم يجعلوا الله أمامهم ده شعورك يعني إن أعدائك قويوا عليك والأعزاء طلبوا نفسك لكن تنتهي كده لا مستحيل لا مستحيل أبدا شمالة المزمور يقول إيه هو ذا الله عوني الرب ناصر نفسي يرد الشرور على أعدائي بحقك استأصلهم فأذبح لك طائعا وأعترف لإسمك يا رب فإنه صالح لأنك من جميع الشدائد نجيتني وبأعدائي نظرت عيناي الله فأول المزمور يقول أعدائي قاموا علي ودول أعزاء وطلبوا نفسي وفي آخر المزمور يقول بأعدائي نظرت عيناي واستأصلهم وأذبح لك طائعا نقول ما فيش استجابة وربنا واقف هناك على جبل سيناء امال ايه ده اللي حصل ازاي استأصلهم وازاي بيرتل لربنا و- وبعينيه نظر اعدائه اللي كان بيقول له خلصني منه وده مثلا مزمور 29 في الثالثه بيقول ايه يقول له أية منفعة في دمي يا رب إذا هبطت إلى الجحيم هل يعترف لك التراب أو يخبر بحقك يعني بيكلم ربنا أية منفعة في دمي يا رب إذا هبطت إلى الجحيم وبعدين بعد ما يقول العبارة دي على طول يقول سمع الرب فرحمني الرب صار لي عونا حولت نوحي إلى فرح لي مزقت نفسي ومنطقتي سرورا ترتل لك نفسي ولا يحزن قلبي على طول بعدها على طول سمع الرب فرحمني وحولت نوحي إلى فرح لي نوحي حولته الفرح ورحمتني ومزقت مسحي ومنطقتي سرورا المسوح اللي انا لابسها رحت رحت مقطعها من من فرحي طب خليها لبكره لا كله راح ده احنا بدينا حياه جديده ليه؟ لان الرب سمع فرحمني وازاي عرفت ان الرب سمعك؟ اني اسمع ما يتكلم به الرب الاله لا داوود ده فاهم ربنا كويس قوي اني اسمع ما يتكلم به الرب الاله لانه يتكلم بالسلام شعبه وانا بسمع صوته في الصلاه وفاهم الحكايه كلها في مزمور 33 في الثالثة الصديقون صرخوا والرب استجاب لهم ومن جميع شبعتهم مكاه قريب هو الرب من المنسحق القلب الحمد لله رجع من سينا و... وبقى قريب دلوقتي قريب هو الرب من منسحق القلب ويخلص المتواضعين بالروح كثيرة هي أحزان الصديقين بنص الآية والنص الثاني ومن جميعها ينجيهم الرب يبقى دي امين ده واحد فاهم ربنا كويس مزمور ستة وخمسين في الثالثة أوله ارحمني يا الله ارحمني طب وآخره يقول أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين يطؤونني يبقى ايه الكلام ده مزمور 56 في الثالثة في السادسة آسف ارحمني يا الله ارحمني أوله ارحمني يا الله ارحمني وبعدين يقول أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين يطعونني دي بعدين على طول بكم بكم آية كده في ثلاث أسطر كده من الحاجات اللطيفة في مزمور ستين في السادسة يقول استمع يا الله طلبتي وبعدها يقول لأنك أنت يا الله استمعت صلواتي واستمع دي طلبة واستمعت لتقرير حالة في مزمور 85 يقول في يوم شدتي إليك صرخت فأجبتني إليك صرخت فأجبتني فليس لك شبيه في الآلهة يا رب في مزمور 114 في التسعة أحببت لأن الرب سمع صوت تضرعي أهودي واحد بيتغنى بمحبته لربنا لأن ربنا سمع صوت تضرعه أحببت لأن الرب سمع صوت تضرعي لأنه أمال أذنه إلي فأدعوه كل أيام حياتي لأن أوجاع الموت اكتنفتني وشدائد الجحيم أصابتني ضيقا وحزنا وجد وباسم الرب دعوت يا رب نجي نفسي وبعدين اتضعت فخلصني الكلام كله عجيبة هذه الصلوات التي يشعر فيها الإنسان بالاستجابة الإلهية السريعة في نفس الوقت ويتغنى بهذه الاستجابة ويفرح بيها وفي مزمور 137 من النوم يقول أعترف لك يا رب من كل قلبي لأنك استمعت كل كلمات فمي استمعت كل كلمات فمي يعني واقف بعيد ما بتسمعش صحيح تضلون إذ لا تعرفون الكتب يعني لو فيه انتقاد سليم لصلوات الأدوية كنا نناقشه لكن مش موجود مش موجود أظن الكلام ده واضح ما يحتاجش في حد ليه رأي في الكلام اللي قلناه ده؟ طيب هقول لكم كلمة بسيطة على يقولوا الأدبية دي فيها روح العبودية و... وإحنا ناس بتوع أبناء بتوع العهد الجديد شوفوا بيقول إيه هنا الكلام تسود في الأدبية نغمة العبيد الذين لم ينالوا روح التبني تسود في الأدبية نغمة العبيد الذين لم ينالوا روح التبني وهي ذات النغمة التي تسود كثيرا في العهد القديم ده نشكر ربنا ان الاجبيه بنبتديها بابانا الذي في السماوات هم ما بيبتدوهاش البلاميذ بابانا الذي لكن احنا لما بنبتديها بابانا الذي في السماوات يبقى دي طريقه عبيد لم ينالوا روح التبني وابانا الذي بنكررها وبنختمها بابانا الذي مش بنبتديها بابانا الذي بس بنبتديها بابانا وننهيها بابانا وفي الوسط كذا مره ابانا الذي يبقى دي طريقه عبيد والعبيد بتاعه العهد القديم والابناء بتاعه العهد الجديد طب شوفوا انا بسرعه هقول لكم الحكايه دي لما نقول العبيد بتاعة العهد القديم والأبناء بتاعة العهد الجديد يعني بنخلي العهد القديم طريقة والعهد الجديد طريقة يعني ربنا في العهد القديم كان بيعامل الناس عبيد وفي العهد الجديد بيعاملهم أبناء أنا عايز أشيل هذا الفارق الضخم اللي بيشوه به العهد القديم وبتشوه به علاقة الله مع الناس ما بين القديم والجديد عايز اقول لكم ان في العهد القديم كنا اولاد الله تماما وليست البنوة لله من مخترعات العهد الجديد اطلاقا اطلاقا كل اللي حصل زي ما المسيح فتح اذهان الناس ليعلموا ما ورد عنه في الكتب فتح اذهاننا لنعلم ما ورد عننا احنا ايضا في الكتب احنا ابناء طب مين أول واحد اتسمى ابن لله؟ آدم. يقول في سلسلة الأنساب ابن أنوش ابن شيس ابن آدم ابن الله. وكل أولاد شيس بقوا أولاد الله أولاد قايين دول أولاد الناس وأولاد شيش بقى أولاد الله وفي تكوين ستة يقول رأى أولاد الله بنات الناس إنهن حسنات أولاد الله دول مين؟ أولاد شيش يبقى كنا كانوا أولاد الله ولا ما كانوش أولاد الله؟ ده من سفر التكوين من سفر التكوين اسمهم أولاد الله طب وإيه تاني؟ وفي سفر أشعية يبتدي ربنا يقول ربيت بنين وأنشأتهم أما هم فعصوا علي يبقى كانوا أولاد ولا مش أولاد؟ كانوا علود دول ويقول إسرائيل ابن البكر وفي آيتين لطاف خالص آه وردوا في سفر أشعياء في أشعياء 63 16 يقول تطلع من السماء وانظر من مسكن قدسك ومجدك لأنك أنت أبونا أنت يا أبونا ولينا منذ الأبد اسمك أنت يا رب أبونا دي قالها المسيح في العهد الجديد دي في أشعية أشعية 63 16 وفي أشعية 64 8 والآن يا رب أنت أبونا نحن الطين وأنت جابلنا مع إننا طين وأنت جابلنا لكن أنت أبونا يبقى كأن في ثلاث شواهد في سفر إشعياء أشعية واحد يقول ربيت بنين وأشعية 63 أنت يا رب أبونا وأشعية 64 أنت يا رب أبونا يعني في أشعية إحنا أولاد الله بالثلاثة ثلاث مرات أشعية واحد أشعية 63 أشعية إيه 64 يبقى نغمة العبيد التي تسود العهد القديم ده ربنا كما كان يقول على الشعب أولاده كان في بعض اشخاص بالاسم يقول دول اولاده زي ما كلم داوود عن ان يخرج واحد من نسله يبني الهيكل في صمويل الثانية سبعة أربعتاشر قال له أقيم من نسلك اللي هيبني الهيكل أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا إن تعوج أؤدبه ولكن رحمتي لا تنزع منه كما نزعتها من شاول أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابن يبقى البنوة لله دي بس بتاعة العهد الجديد ما فيش في العهد القديم بنوة لله ونفس الحكاية دي مكررة في أيام الأولى 17 13 برضه نفس الحكاية دي ده ربنا بيقول لكل انسان على الارض في العهد القديم يا ابني اعطيني قلبك يبقى ما كانش فيه بغوة في العهد القديم ودول شغل عبيد صحيح تضلون اذ لا تعرفون الكتب مين قال الكلام ده بس البنوة دي في العهد الجديد وما كناش اولاد الله في العهد القديم ربنا اتغير في معاملته الله هو هو امس واليوم والى الابد هو اب لينا من اول ما ما خلقنا بلاش دي كمان ده في المزمور يقول ايه مزمور 82 والعبارة دي استخدمها السيد المسيح وذكر بها الناس عشان يفتكروا ايه اللي مكتوب في العهد القديم مزمور 82 6 يقول ايه ألم أقل إنكم آلهة وبني العلي تدعون بني العلي تدعون يعني أولاد الله كلمة آلهة يعني سادة يعني على صورة الله زي ما قال لموسى جعلتك إلها لفرعون مش إله يعني خالق يعني سيد لفرعون ألم أقل إنكم آلهة وبني العلي تدعون ولكنكم مثل البشر تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون وطبعا تموتون وتسقطون مش معناها آلهة بمعنى اللاهوت يعني يبقى بني العلي تدعون ده حتى في مزامير الأجبية في مزمور في الساعة الثالثة فيه البنوة دي مزمور 28 يقول قدموا للرب يا أبناء الله قدموا للرب أبناء الكباش طب أبناء الله دول مين دول؟ هو الناس الناس كلهم قدموا للرب يا أبناء الله والعهد القديم بتاع العبودية أي نوع من العبودية اللي موجود في العهد القديم ده عايز أعرف ربنا بيستعبد الناس يعني مش عارفين إنهم عبيد إلا ربنا يقول لما يجي يحرق سدوم يقول هل أحرق سدوم وأخفي عن عبدي إبراهيم ما أنا فاعله مين عبدك إبراهيم ما أقدرش ما ما أقولش العبد إبراهيم ده ده لازم أقول له كل حاجة قبل ما أعملها يبقى دي طريقة عبيد دي وقعد يكلمه وزي ما يقول وحاضر وعبد موسى يقول له اتركني افني هذا الشعب اتركني وانا ماسكك يا رب آه، ماسكني طبعا محبتك ماسكاني مش قادر مش قادر ازعلك محبتك ماسكاني ومش هقدر اعمل الحكايه دي غير لما انت تتوافق يبقى دي عبيد دي دي عبيد بتاعت العهد القديم يقول له اتركني وبعدين داود يقول له آه موسى يقول له ارجع يا رب عن حمول الغضب واندم على الشر يقولوا علينا ايه يقولوا اخرجهم بمكر من ارض مصر عشان يهلكهم في البريه ارجع يا رب عن حمول غضبك واندم على الشر وبعدين يقول الكتاب رجع الرب عن حمول غضبه وندم على الشر واللي هتعمله ما عملهوش ليه عشان عبدي موسى وعبدك موسى دي يعني عبيد ايه ايه اللي حكايه عبيد دي اللي في العهد القديم دي؟ ده انا هوريكم واحد من العبيد دول عمل ايه؟ واحد من العبيد دول اسمه ايليا قال لا يكن مطر على الارض ولا طل الا عند قولي عند قول مين؟ عند قولي انا لما انا اقول دي طرق عبيد دي الناس فاهمين العهد القديم ده ايه؟ ربنا بيستعبد في الناس بيستذل لهم ايه الشغلانه دي؟ دي طريقه ناس مش فاهمين ما, ما هو روح العهد القديم نحن أبناء الله وعبيد لله في العهد القديم وفي العهد الجديد زي بعضه تمام انتوا فاكرين يعني عبيد في العهد القديم وفي العهد الجديد لا طب نشوف لا دي ايه نشوف لا دي تطلع ايه بولس الرسول يبتدي رسايله بولس عبد يسوع المسيح اهو الرسول وعبد تقول له يا بول انت مش فاهم روح العهد الجديد يا حبيبي ولا ايه؟ انت هتمشي على طريقه العهد القديم زي بتوع الاجبيه ده انت ابن لله ونلت التبني يقول لك احنا انا ابن الله ولكن عبد يسوع المسيح بس وفرق دي رسالته لروميا واحد واحد رسالته لفيليب يقول بولس وتيموساوس عبدا يسوع المسيح يعني ما خليتش نفسك عبد لوحدك دخلت معاك في مساوس برضه وفي تيتوس الاولى يقول بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ايه دي واحنا مش عبيد لله في العهد الجديد سمعان الشيخ يقول الان يا رب تطلق عبدك بسلام مريم العذراء اللي هي والدة الاله تقول هو ذا انا امة الرب يعني عبدته تقول لها مريم مش فاهمه في العهد الجديد لما سكب الرب روحه على التلاميذ في يوم الخمسين قالوا مبروك سكب الروح على على اولاده قال لهم بطرس ده اللي قال في العهد القديم وعلى عبيدي وإمائي أيضا أسكب من روحي يقول ايه ما سمعتش ابانا الذي في السماوات ولا ايه يا بطرس؟ بتقول على عبيد واماء هي بينطبق علينا عبيد واماء في اعمال 2 18 الكنيسة الأولى كلها كانت بتصلي في أعمال أربعة تسعة وعشرين رفعوا صوت واحد الله وقالوا إيه قالوا امنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة امنح إيه عبيدك مين عبيدك دول الرسل القديسين الرسل القديسين الرسل القديسين الصغيرين يعني مثلا السبعين رسول الناس اللي اللي من نوع مثلا تيخيكوس ولا ارسطرخوس ولا حاجات زي دي لا ده أك... ده اكبر ناس فيهم اكبر ناس فيهم زي مين؟ زي مثلا يوحنا الحبيب اللي بيتكئ على صدر المسيح وابن ابن محبوب مش ابن عادي واحد الثلاثه الاعمده يبتدي سفر الرؤيا يقول ايه؟ إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لابد أن يكون عبيد يعني الشعب كله لا نستنى شوية ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا
ايه دي؟ نقول له عبد يوحنا ايه يا قديس يوحنا انت يعني هتعمل زي بتوع الاجبيه ولا ايه؟ عبد فانا ما ادركتش روح التبني ما ادركتش روح التبني ولا ايه؟
لا نحن أبناء ونحن أيضا عبيد انظروا أية محبة أعطانا الله حتى ندعى أولاد الله دي محبة صحيح أن يدعونا أولاده لكن نحن لا ننسى أننا تراب ورماد ولا ننسى أننا عبيد
يعني تقصد تواضع منك انك تقول عبد لا مش تواضع ده المسيح نفسه بيسمينا عبيد المسيح نفسه شوفوا بيقول ايه في لقى 12 بيقول يا ترى من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ادي المؤمنين كلهم ليعطيهم طعامهم في حينه طيب دول عبيد وده وكيل امين لا بس استنى شويه يا ترى من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجد ويفعل هكذا مين العبد ده الوكيل الامين الحكيم
وده كلام مين كلام المسيح نفسه
ده المسيح قال كلمة عبد على القديسين المخلصين الأبرار الذين يرثون الملكوت ازاي وهم داخلين الملكوت يدخلهم المسيح بالعبارة الآتية نعم أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير
هو يعني آه، روح البنوة اللي خدناها تمنع ان احنا عبيد يعني ولما انا اصلي في الاجبيه اقول عبدك ابقى انا دخلت في في العهد القديم ثم العهد القديم اولاد وابناء والعهد الجديد اولاد وابناء اولاد قصدي اقول ابناء وعبيد ودول ابناء وعبيد هم الاثنين كده كده ما جراش حاجه دي زي دي
ده مش بس الناس الكويسين اللي عملوا آه، اللي, اللي بيقول عليهم عبيد
ده يعني بديهم لقب يمكن كلمة عبيد دي خفيفة شوية شوفوا بيقول ايه
إن عملتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطلون
إن عملتم كل ما أمرتم به يعني نفذتم جميع الوصايا قولوا إننا عبيد إيه؟ بطلون، ده عبيد بطلون دي درجة كبيرة إحنا لسه ما وصلناش إليه. مين فيكم وصل ل- لمستوى عبيد بطلون؟ بقول إن فعلتم كل ما أمرتم به. يعني نفذتوا جميع وصايا الرب، قولوا إننا عبيد إيه؟ بطلون. ولا تقول أنا اختارني الرب لأنضم إلى زمرة القديسين فما بقتش من العبيد، ده بيقول على القديسين عبيد.
القديسين اللي هيخشوا ملكوت السماوات ويقول نعم أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل فسأقيمك على الكثير هذا الذي يقام على الكثير أي على ملكوت الله نفسه اسمه عبد صالح وأمين عبد صالح وأمين
كلمة عبيد فسرها بولس الرسول بتفسير لطيف في رمية 6 16 قال أنتم عبيد الذين تطيعونه يعني ارتكبتم الخطية تبقوا عبيد للخطية أطاع... أطعتم الله تبقوا عبيد لله وقال إذ عتقتم من الخطية وصرتم عبيدا لله عتقتم من الخطية وصرتم عبيدا لله في رمية 6 22 المسيح لما جه يكلمنا على المتاعب اللي بتجيلنا وغيره ان احنا لازم ناخد مثاله قال ليس التلميذ افضل من المعلم ولا العبد افضل من سيده وقال في يوحنا 13 13 انتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لاني انا كذلك اقول له لا سيدا لا خليك اب وبس لا انت اب وسيد انت اب وسيد أنت أب ورب أب ورب عشان كده توما وهو رسول قال له ربي وإلهي كان ممكن يقول له يا أبي يا أبي واضح ان في ناس ما ما بيقروش بقية الكتاب يعني واحد ياخد جملة ويمشي بيها ويسيب بقية الكتاب نصيحتي لكم إذا واجهتكم أي عبارة من أمثال هؤلاء الأشخاص ابحثوا في الكتب من كل النواحي لأننا نحن لا نأخذ العقيدة من آية واحدة ولا من جملة واحدة إطلاقا من الكتاب كله ككتاب والذين ينادون بالحق الكتابي ينبغي أن يكون حق الكتاب كله مش حق آية ما بنقولش الحق الآيي الحق الكتابي الكتاب يعني الكتاب بحاله ناخد كل الآيات اللي فيه ما نلاقيش إن حكاية عبودية وبنوة بش- بالمفهوم ده حتى كلمة عبد ربنا بيستخدمها بمعنى غير اللي في ذهن هؤلاء الناس ده حتى الملائكة الملائكة يعني أنت مهما كنت هتبقى ملاك الملائكة الملاك العظيم في سفر الرؤيا اللي من عظمة أعماله يوحنا لم يحتمل فراح سجد قصاده قال له لا تسجد أنا عبد معك إذا كان الملاك بيقول له أنا عبد قل لا أنا دي روح العبودية دي ما تنفعناش دي مش داخلة في العهد الجديد دي داخلة في سفر الرؤيا بيد ملاكه إلى عبد يوحنا وملاكه ده عبد الله ويوحنا عبده قال له أنا عبد معك ولذلك الكنيسة الأرثوذكسية تصلي إلى الله كأب ولكن تصلي له بخشوع بخشوع يليق بلاهوته وبكونه سيدا للكل سيدا للكل من محبته من تواضعه أعطانا أن ندعى أولاد الله أي المؤمنون باسمه مش أبناء الله يعني خلاص ما بقاش سيد لينا لا أولاده وهو سيدنا أيضا زي ما قال الكتاب أبونا ولينا أنت أبونا ونحن الطين وأنت جابلنا الاتنين مع بعض ابراهيم فيما يسمع له الرب وفيما يقول له ابارك مباركيك ولعنك العنه وتكون بركه يقول عزمت ان اكلم المولى وانا تراب ورماد انا مين انا صحيح ربنا بيكلمني لكن انا تراب ورماد واحنا يعني ربنا بيكلمنا زي بيكلم ابراهيم ولا خدنا البركات اللي خدتها ابراهيم ولا المكانة اللي خدت إبراهيم اللي جميع قديسي العهد الجديد أكبر أمل ليهم إنهم يذهبوا إلى أحضان إبراهيم أكبر أمل ليهم إنهم يذهبوا إلى أحضان إبراهيم ذلك إبراهيم يقول عزمت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماد أنا مين أنا أنا, أنا رحت ولا جيت حتى لو كان ربنا اختارني وضمني إلى زمرة القديسين تفضلوا صلوا